آه، خدمة عموما بدأت في الشباب المبكر بدعوة من أحد آباء الكنيسة في البلد اللي أنا كنت عايش فيها ودعاني إن أنا آه، أروح أخدم كان عندي في الوقت ده حوالي 15 سنة أخدم في مدرسة أحد أطفال الصغيرين وكان في اجتماعات باستمرار روحية ومزيد من القراءات آه، والمعرفة للرب والكتاب المقدس بالذات آه، لحد ما آه، اتخرجت من الجامعة وعملت كمدرس ودعيت إلى خدمة الكهنوت سنة 59 آه، السنوات الأولى في خدمة الكهنوت كانت آه، آه، خدمة القداسات والوعظ في طوال الأسبوع والدفاع عن الإيمان والأرثوذكسية ومن أول سنة اترسمت فيها انشغلت بالإسلاميات آه، وكتبت آه، ك- أول كتاب عن الله واحد في ثالوث اللي هو موجود في السوق دلوقتي آه، الحقيقة الموضوع ده بيعود إلى الطفولة فأنا نشأت في بيت أبي كان مشغول آه، بخدمة ال- المتنصرين محبتهم فكان عندنا آه، واحد متنصر من قديم الزمن آه، كان اسمه كامل منصور الشيخ كامل منصور اخوه كان مخيل منصور كان خريج الازهر وقبل المسيح وكان سبب ان اخوه اتغير كان والدي بي دايما يستضيفهم عندنا في البيت من طفولتي فنشأت في جو يفرح بخلاص آه، الأحباء المسلمين آه، لكن مع الوقت فأنا دخلت آه، أيام ما كنت في الثانوية العامة وكان عندنا رئيس شعبة الإخوان المسلمين في البلد اللي أنا كنت عايش فيها آه، هو مدرس أول اللغة العربية فكان دايما يتحداني قدام الطلبة بالمواضيع اللي هي حوارية دي انتوا بتؤمنوا بثلاث آلهة انتوا ازاي مش عارف المسيح بتقولوا عليها الله وكده مما دعاني من هذه السن المبكرة ان انا ادرس واقرا الحاجات دي لان في موقف تحدي وعلشان كده كان اول حاجة عملتها لما بقيت كاهن واملك ان انا آه، اطلع كتب فطلعت سلسلة كتب اسلامية ال- الله واحد في ثالوث بين المسيحية والإسلام تحت العنوان ده والمسيح ابن الله وصلب المسيح وحتمية الفداء وصحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه وبدأت السلسلة ديت كتابة يعني وبدأت أن أنا آه، أحاول أتصل بأحبائنا المسلمين بس كان بحذر شديد أول واحد ربنا سمح إن أنا أعمده من أحبائنا المسلمين كان سنة 63 وهو انتقل دلوقتي إلى المجد آه، ف يعني لكن كان قابل المسيح باختبار الحقيقة هو مصر لحد عصر السادات كان الكهنوت يتمتع بامتيازات محترمة جدا ما كانش ممكن ان الكاهن ياخدوه آه، مركز شرطة مثلا كان في احترام للكهنوت بدأ التهجم على الكهنوت من ايام السادات لما جمع الكهنه والاساقفه وحطنا في السجن سنه 1981 وخلع البطرك وتحفظ عليه في الدير ومن هنا بدا الاتجاه الى اهانه الكهنوت من سنه 81 لكن في الفتره اللي فاتت كان في احترام للكهنوت حتى لما كان يبقى في اي حاجه ي- ي- يروحوا ي- على مستوى شخصي يحلوها على مستوى فردي هو بالتأكيد بيبقى له سبب إيجابي لأن احنا بنقول كل الأحشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله السجن مرعب ومخيف لمن لم يدخله خوف من السجن لكن لما الإنسان بيدخل المعتقل أو السجن بينكسر حاجز هذا الخوف فما الواحد عاش جوه وما فيش حاجة واخد بالك تضييق اه عن الحريات اللي بره بس الحريه مع السماء موجوده محدش يقدر يقفلها باب السماء مفتوح من الحاجات اللي ما تتنسيش في فترة خدمتي في القاهرة بالذات يعني ان انا قرأت أقوال الآباء القديسين من من أيام طنطا في مدينة طنطا يعني أيام فقرأت أقوال الآباء القديسين اللي هم Nicene Fathers and Post Nicene Fathers لأن كان في موضوع بيشغلني وهو أنا كنت متدين وبحاول إن أنا أرضي ربنا بكل الوسائل بالصوم والتقشف كنت اصوم ثلاث ايام ثلاث ايام من غير اكل من غير شرب عشان بس ابقى مرضي قدام ربنا فلما ربنا سمح ان انا حصلت على اقوال اباء قديسين قريت لقديس اسمه القديس كيرلس الاورشليمي كان اسقف اورشليم عظه يوم تذكار صلب المسيح وهو واقف على جبل الجلجثه تحت الصليب عاملين صليب كبير فقال ان هناك نساك كثيرون يحاولون ارضاء الله هذا الذي تعبوا فيه بانواع نسك كثيره قد اتمه المسيح على الصليب في مثل هذه الساعه اذ مات عوضا عن الخطاه حمل خطاياهم واعطاهم بره بيقول إذا كنت تؤمن أن المسيح هو وسيلة الله للخلاص وأنه حمل كل خطاياك وأرضى الآب نيابة عنك فتعيش في حمايته مكتوب إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي كانت أكبر نقلة في حياتي نقلة حياة الإيمان والثقة في المحبوب يسوع وصارت كرازتي منذ ذلك الحين بتتخذ خط جديد اعتبر في الكنيسة انه خط غريب في ذاك الحين وحكموني وادوني سنة ايقاف وبعد كده ادوني تسع سنين ايقاف وشوية لان الخط بقى غريب طب انا جايبه من اقوال الاباء لكن ما هوش المعتاد في الموقف دي واحدة الحاجة التانية اللي أذكرها في خلال فترة هناك أن في سنة 75 كنت مشغول بخدمة سميتها كده إرسالية عالمية وكان أياميها بنصلي وفي ترانيم إرسالية عالمية إرسالية لهب نارية كده ترنيمة طويلة يعني كان ربنا ادهاني وأنا منشغل بهذا الموضوع في أثناء الصلاة وكان تصوري الإرسالية العالمية دي إن هبتدي كده من أسوان أخد خيمة وابتدي أفرش في كل حتة وأوعظ من أسوان لحد اسكندرية وبالرغم من أن كان عندنا خدمة ناجحة جداً في مصر الجديدة كان بيحضر فيها حوالي خمس تلاف فرد أسبوعيا وكان عندنا closed circuit TV كان أول closed circuit TV تخش مصر من اليابان وخدمة نهضة قوي في مصر الجديدة لكن ما تمتش حكاية الإرسالية العالمية بل بالعكس قامت زوبعة وشيطان وعمل اتقفلت الخدمة في مصر الجديدة قعدت في بيتي تسع سنين مرحلة بسميها موت الرؤية موت الرؤية ودي مرحلة لابد أن تحدث في كل خدمة المسيح قال كده حبة الحنطة إن لم تمت تبقى وحدها إن ماتت تأتي بثمر كثير ففترة موات هذه الرؤية استمر 25 سنة وأكثر لحد سنة 2001 بدأت في خدمة البالتوك وبعدين بدأنا في خدمة قناة الحياة والرسالة وصلت إلى العالم أجمع ففترة موات الختمة علشان الإنسان ما يقولش بمجهودي أنا بعمل كده عارف زي إبراهيم لما طلب نسل ماتت الرؤية لحد ما شاخ وربنا اداله النسل وكذلك زكريا فهكذا ايضا حصل في موات الخدمه بعد ما كنت شاب من من الفتره الطويله دي من سنه 75 واقدر اعمل حاجات كتير تنت الرؤيه ميته لحد ما بقيت شيخ وربنا قال انت مش بنفسك اللي هتشتغل بمجهوداتك مش هتنفع انت راجل كبير وما تنفعش وما عندكش صحه انا اللي هعمل بقى واشتغل ومن هنا بيعود المجد كله لربنا تأكيد حدث هذا الأمر سنة 72 1972 كنا بنبعت خدام في القرى ففي كنيسة الخنكة كان بيروحها اتنين خدام من عندنا من مصر الجديدة ففي يوم جولي وجابوا شباب من البلد وقالوا لي ان الكنيسه اتحرقت فخدت بعضي ورحت فلقيت الكنيسه محروقه كل اللي فيها محروق فقلت لهم ادوني قفه فجابوا لي قفه وجيت واخد بقى الكتاب المقدس محروق كتب الكنيسه محروقه الاواني سايحه بتاعت الكنيسه ازايز مولوتوف ما انفجرتش شلتها وخدتها في القفة حتت من الخشب المتفحم خدته وحطيته في القفة وطلعت كان عندنا اجتماع مع الآباء الكهنة تاني يوم وصورت خمسين صورة للكنيسة محروقة من كل حتة لكل جزء ففي الاجتماع قلت لهم احنا اولاد الشهداء قالوا طبعا طب طب ايام الاستشهاد كان ايه عصر الاستشهاد مش حرق الكتب مش هدم الكنايس ما ده اللي حاصل وفتحت القفة وقعدت اطلع له تقوم في كنيسة اسمها كنيسة الخنكة اتحرقت ايه اللي احنا نعمله المهم يعني مش عايز اخش في تفاصيل اتفقنا ان احنا هنروح نعمل صلاة في الكنيسة دي المحروقة لان الشعب ميت في جلده طبعا كان في بعض الشيوخ من الكهنه مش عاجبهم التصرف الشبابي ده بتاع الكهنه الشباب فسبقوا وبلغوا الحكومه فاحنا رحنا بالعربيات وانا كنت رحت لوحدي عشان واخد ميكروفون في عربيتي فوصلت بعدهم لقيتهم الحكم ضرب وظباط البوليس كلهم موقفين الاسس ومستنيني لما اجي فجيت بعربيتي فبيوقفوني فقلت له لا ما عندكش امر من النيابه انك توقفني واستطعت ان انا امرق واطلع وكملت المشوار فطبعا سمحوا الاسس كلهم يروحوا عشان خاطر هم عارفين ان انا يعني مشاورين لهم عليا ان انا راس الافعى يعني فرحت هناك علقت الميكروفونات فجم وسقفه وبتاع وصلوا وانا ما عملتش حاجه بعد ما صلوا وخلصوا وقالوا ان احنا وحدة الوطن ومش عارف ايه ونضحي بكنائس كثيرة من اجل دي الكنيسة كانت رقم 21 من اللي اتحرقوا في عهد السادات سبتهم لحد ما خلصوا ومشوا وقعدت انا مع الولاد اهل البلد اشددهم واشجعهم وكده المهم بعد كده خدوني النيابة وخدوني مجلس الشعب عملوا لجنة للتحري و تحقيق في القضية ما فيش مشكلة آه لكن من بعدها وقف تيار حرق الكنائس كانت آخر كنيسة أنا لما لقوا إن إحنا وقفنا اتخذت في النيابة واتسالت ليه بتعمل المظاهرات دي؟ قلت له ما فيش مظاهره احنا جايين نصلي. المظاهرات بتهتف ضد الدوله بتهدف ضد البتاع احنا جايين بنقول ترانيم وبنصلي ما فيش بتاع طب وايه الهدف ان كنتوا جايين؟ ده عشان خاطر نثبت ان احنا بنصلي في المكان اللي حرقته الايدي الاثمه قال لي قصدك ايه بالايدي الاثمه قلت له اعوان الشياطين اعوان الصهاينه اللي عايزين يفتتوا البلد ما قدروش ياخدوا حق ولا باطل طبعا لان لكن قاموا بقى في البلد وحرقوا بيوت بقى ليلتها وعملوا حرق صيدليات وكده كانت فوضى لان حكم السادات كان أسوأ حكم على مصر صحيح هو عمل المبادرة مع إسرائيل والحاجات الخارجية ده نجاح في السياسة الخارجية لكن السياسة الداخلية شجع الجماعات الإسلامية ضد المسيحيين وهو صاحب القول الشهير في مؤتمر الإسلامي قبل ما يبقى رئيس الجمهورية وقال لهم بعد عشرين عام لن يكون من المسيحيين في مصر إلا ماسحي الأحذية فكان عصره صعب قوي قوي فدي كان الموضوع بتاع كنيسة الخنكة بإجمالا يعني كده أنا دخلت السجن مرتين معتقل المرة الأولى سنة 81 ودامت حوالي عام أو بالتحديد 318 يوم في خلال هذه الفترة الأولى كان في معايا بعض الكهنة التانيين والأساقفة اللي هو عبد ده أنور السادات ومشروع التحفظ اللي فرضه فكنا عدد كبير كنا في زنازين أول مرة الإنسان بيجي من الهواء الطلق ومن الحدود للسماء البصر إلى زنزانة طولها 180 متر في 150 متر وقاعد فيها ثلاثة من الكهنة كنا لما بنيجي ننام ننام خلف خلاف زي السردين في الصندوق في البوكس ده العلبة اه اتنين راسهم كده والوسطاني راسه في رجليهم عند رجليهم ولما كنا نتعب والواحد عايز يقلب على جنبه التاني يعني كل واحد نايم على جنبه يقف في الهواء ويتضير كده يلف وينام على جنبه تاني كانت حبسونا لمدة أسبوع ما نطلعش بره الزنزانة كان الجو حر شديد قوي وأنا كنت أضخم من كده كتير قوي فكنت ومفيش هوا إلا من تحت عقب الباب نص سنتي كده الخلوص فكنت أنام على البلاط لحاجتين من الحر البلاط رطب والحاجة التانية أشم هوا من تحت عقب الباب فأخدت مغص كلوي قعد لمدة مدة طويلة قوي معايا في الزنزانة لأنه ممنوع إنهم يفتحوا باب الزنزانة ويدوا علاج لكن لما زاد عليا الألم بشدة والاتنين اللي معايا كانوا بيخبطوا على الابواب ويقولوا قالوا للي في الزنازين التانية قعدوا يخبطوا فجابوا اذن من مدير السجون ان يخش لي التمرجي عشان خاطر يديني حقنه كان تمرجي الله يمسيه بالخير آه يعني عنده دايابيتك عنده سكر فكان النضاره بتاعته زي اعرق كوبايه الشاي فكان يمسك الحقنه ويدخل في العرق هو مش شايف العرق فيجي مدخل الحقنه ويشد عشان يشوف في دم طالع ولا لا ما يلاقيش فيجي عامل الحقنه كده من جوه بيقطع في في العضل ويشد ما فيش وكده يشد ما فيش وبالرغم من هذا كنت سعيد جدا لسببين السبب الاولاني انه لما بيقطع هنا بيألم بشده الالم الشديد ده بينسيني الام الكلى لان المغص الكلوي بعيد عنك مرعب فلما بيبقى الش- الالم اشد بيخليني مركز هنا مش هنا فكان بيديني راحه وقتيه حاجه تانية ان طول ما التمرجي جوه والعساكر واقفين يحرسوه الباب بيبقى مفتوح بتاع الزنزانه عشان يخافوا ان احنا ناخده رهينه ونقفل باب الزنزانه واحنا لا بتوع رهاين ولا بتاع فطول ما الباب مفتوح في هوا فمبسوط اقول له قطع يا عم قطع طول يعني كانت تجربه قاسيه المعامله ما فيش ضرب لكن في حبس حريه وفي ترك واهمال ولما يجيبوا لك الاكل بيجيبوا في الجردل اللي بيغسلوا فيه الكابينهات كل يوم لما يغسل الكابينهات ياخدوا الجردل يروحوا يجيبوا فيه الاكل اكل يتن في الجردل يحطوه في نص ال- بين الزنازين عبل ما يجي المواعيد يتلم عليه دبان الدنيا كله عشان ياكل قبل مننا بعدين لما يجي يوزع الاكل علينا ياخد كل احنا كل واحد معاه طبق بلاستيك عشان ما حدش يموت نفسه بيه بلاستيك فيجي ناشش الدبان ويجي غارف فيطلع صراصير فيقول للم- المسجون اللي جاب ال- الاكل عايز يسمع بقى اللي في الزنازين كلهم لانها زنازين مقفوله عايز يسمعهم ان في دب في في كمان صراصير يقول له يا عاد انت مش قبل ما تجيب الاكل تبقى تنجيه من الصراصير دول الناس دولت بهوات ويغرف ويدي لكل واحد بصراصيره طبعا احنا ما كناش بناكل الاكل ده اكله سودا ما تعر- تعرفش هي ايه ومليانه صراصير ما كناش بناكلها لكن كنا بناكل العيش بس بتاع السجن لان العيش آه لو عملوا فيه اي حاجه بيتشكوا للنيابه و... ويتحبس المسؤولين لانه لازم يكون بوزن معين واوصاف معينه هو بس انا حبيت آه، ما اقفلش على السجن بالطريقه ديت لان كانت السجن من امتع الفترات ايضا الروحيه فكان لنا تاملات يوميه لنا فاضيين طول النهار ترانيم والحان وصلاه وتاملات في الكتاب المقدس فاخذنا رسائل بولس الرسول بتاعه السجن كله رسائل الكتابه من السجن وجميع ما كتب في الكتاب المقدس عن السجون اخذناها تاملات يوميه على عامه كده كان في في الزنازين فتحه كده آه، س- يعني فتحه 10 سم في 10 سم فكنا نبص نتكلم منها عشان نسمع بقيه الزنازين سجن يوسف وسجن بولس وسجن بطرس ك- كله ناخدنا التاملات دي في كتاب القدس كانت فتره ممتعه مع الرب وصلوات حاره كل يوم فديت الم- السؤال بتاع حضرتك لما اعتقلت المره الثانيه وكان نتيجة للتعميد أيضا تعميد المسلمين لأن تهمتي في ال- في السجن الأولاني تعميد مسلمين فبعديها بقى أيام ناهد ما تعمدت وبعض من المسلمين وحفيدة اله- الهضيبي تعمدت فابتدوا إن هم يسجنوني وطلعت كتاب الله واحد في ثالوث إعادة طبع 5000 نسخة تاني ف كان هناك عايزين يعني ي- ي- يحكموا عليا مؤبد فناس كتير اتدخلت ومن الخارج هيئات كتير اتدخلت حقوق الانسان والبطرك اتفقوا وياهم قال لهم انتوا كده بتخ- بتخلقوا منه بطل وان كنتوا تدخلوه السجن بيترفع قيمته عند الناس ان واحد بيعاني من اجل آه الكلام اللي هو بيوعظه كده خدمه فالافضل ان انتوا تطلعوا من معتقل وانا اوديه بلد من بلاد بره وفعلا تم الاتفاق ان انا اروح آه، استراليا ومن استراليا بعد ثلاث سنين انا طلبت النقل الى مكان قريب من مصر عشان ولادي يقدروا يجوا لي فرحت القاهره آه لندن وقعدت في انجلترا آه 11 سنه آه اللي حصل ان احد الاباء الكهنه يا خدمه البلتوك كانت بدات لها كام شهر يعني فاحد الاباء الكهنه اتصل بيا وقال لي ده في خدمه البلتوك وبيحصل احراج للاخوه اللي هم بي في البلتوك آه، لما يسالوا اسئله مسيحيه فما بيعرفوش يردوا فتحب تخش ت- تساهم في الخدمه وكده قلت له ما عنديش مانع فدخلت فكنت برد على الامور المسيحيه واسال ايضا اسئله اسلاميه فمن هنا بدات ان انا اتكلم على مسيحيات واسلاميات كان يوم وبعدين بقى يومين وبعدين عملنا روم لوحدنا آه، وبقت خمس ايام دلوقتي في الاسبوع بنتكلم في المسيحيات والاسلاميات هو آه، الحقيقة ربنا فتح الباب بتاع ال- قناة الحياة عن طريق أخ محبوب لدينا آه، مش عارف تحب نذكر اسمه ولا نخليه من داري دعاني ان انا آه، اخدم في فضائيه من الفضائيات وكده فاعتبرتها دعوه من ربنا وقلت له امين فبدات التسجيلات الحقيقه الحقيقه آه، ربنا بيخزي ضعف ايماننا يعني انا ما تصورت قط ان مثل هذه الخدمات يكون لها هذا العمل المبارك الكبير يعني كل وجهه نظري ان احنا بن بنقدم آه، عظه او بحث او دراسه والناس هتسمع وخلاص يعني معلومه كويسه وخلاص لكن الله بيخزي ضعف ايماني وبصيت لقيت النفوس اللي بتتغير الناس اللي بيقبلوا المسيح من كل البقاع من السعودية من مصر من الأردن من المغرب من الجزائر آه، من سوريا من العراق آه، من ألمانيا من آه، هولندا الكل بيبعت رسائل شهرية آه، ازاي ربنا غيرهم وغير حياتهم وغير افكارهم وقبلوا المسيح فشيء يعني حقيقي فوق كل التوقعات فوق ما كنت ان احلم او اتصور هو الحقيقه لازم نحط حته مهمه ان ليس للانسان فضل في شيء لكن هو الله اللي بيعمل كل شيء من خلال البشر ربنا عايز الاناء وهو اللي يملاه عايز اله وهو يستخدمها فان كان هناك قوه ففضل القوه لله لا منه وده انا بحسه مش بس احساس آه، شعور لكن ده ثقه ويقين في داخلي ان انا لا شيء لكن نعمة الله العاملة فيا فالله بيعمل آه، كون ان الناس بتكن لي المحبة فدي نعمة ربنا برضه انه آه، الله وضع فيها ذاته وروحه آه، ومن ثمار الروح محبة فرح سلام فبنحب الناس والناس بيحبوا المسيح اللي فيا وانا بحب خلاص الناس بالنسبة لأحبائي المتنصرين بمنتهى الصراحة آه، أنا بعتبر أن من سنة 2001 هي خدمتي الرئيسية خدمة ال- المسلمين والمتنصرين دي العمل الرئيسي بتاعي بعد ما طلبت الإحالة على المعاش وتفرغت لخدمة الأحباء المسلمين فبحس ان دي اسرتي بحس ان دي خدمتي ده حقلي دي مسؤوليتي امام الله اكن لكل انسان فيهم حب خاص وخالص وافخر بيهم انا بسميهم مش المتنصرين المنتصرين العابرين من الظلمه الى النور ومن سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله وبقول ان عبورهم ده اكبر من عبور خط برليف آه، بمنتهى الصراحة يعني يمكن أنا ظاهر في الصورة المتكلم لكن البطولة هي لأصحاب هذه القناة بمنتهى الصراحة المسؤولين فيها المهتمين بيها العاملين فيها لأن سبوز افترض ان انا عندي هذه الغيره وهذه آه، ال- الجرأه مثلا ربنا وضحها لي لكن ما لقيتش مجال اتكلم فيه طب ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ ان ما كانش فيه إن اناس ابطال مثقلين بهذه الخدمه رغم الصعوبات ورغم الاعتراضات ورغم الانتقادات ورغم الاضطهادات اللي ممكن تقع عليهم لكن اخذوا خطوه جريئه ان هم يقدموا برنامج بهذا الشكل لا يستطيع احد ان يقدمه كل آه، املي انهم ينفذوا وصيه المسيح لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره ينبغي ان اتي بتلك ايضا لتكون رعيه واحده وراع واحد الوصية دي بتاعت المسيح إلى جوار اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها تلمذوا جميع الأمم الوصية الثالثة لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا بقول أن دور الكنيسة كل كنيسة هي أنها تخرج من القوقعة بتاعتها الكنائس دلوقتي تقوقعت على نفسها خدمة للمسيحيين وخدمة للمسيحيين وخ... وتركت دورها الكرازي والانفتاح على العالم خوف رعب سلامة عايزين السلامة بعيد عن المشاكل لكن الكنيسة لابد أن تنفتح على العالم وتصل بالرسالة إلى كل توصل رسالة الحب رسالة الخلاص الناس غلابه مش عارفين حاجه ياما جوابات بتيجي ويقولوا احنا ما كناش بنعرف حاجه عن المسيحيه فالناس عايزه رساله والاسلوب كمان اللي احنا بنتبعه في ال- في قناه الحياه ما هوش هجوم على الاسلام ولكنه توضيح للحقائق ادي كتبكم وادي الكلام اللي انتم بتقولوه بس افهموا وشوفوا وادرسوا انتوا ووصلوا للنتائج أنا بعتبر إن دي بنتبع فيها سياسة لطيفة بلخصها في ثلاث كلمات سامحني إن أنا أقولها بالإنجليزي short sharp shock عارف لما يبقى واحد مغمى عليه بتعمل له short sharp shock تديله قلم بالراحة كده تعمل ايه؟ اه ولا ده اللي انا عايزه انا كنت عايز افوقك بس ف يعني اقتباساتنا من الكتب الاسلاميه وسؤال المسلم ه- دي الحكايه ديت كده صح ولا لها حل تاني طب ايه رايك فيها ايه الحقيقه ديت short sharp sharp